بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على الهادي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى الى يوم الدين ضمن حلقات الدار الاخره يسر تسجيلات حنين الاسلاميه بمكه المكرمه ان تقدم لكم هذه السلسله المباركه النافعه والتي بعنوان من القبر الى الجنه او النار من اعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله
تفسحوا لاخوانكم يفسح الله لكم السلام عليكم ورحمه الله احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الثانية والعشرون في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده ولقد وعدنا أو رأينا في الأسبوع الماضي أنه ما ما تبقى لنا أو قد تبقت لنا حلقة أو سلسلة أو درس آخر من حلقات الحديث عن النار وما فيها بعد الحلقات الأربع السابقة ولكن يعلم الله عز وجل كم أثرت فينا الحلقات الأربع التي تحدثنا فيها عن النار وفزعنا جميعا وفزعت معكم بالتالي من حول الحديث عن النار وعن عذاب النار وعما في النار من الوان العذاب التي اعدها الله سبحانه وتعالى لمن تكبر وتجبر وبغى وطغى وكفر بالله رب العالمين وحقيقه حاولت ان اراود نفسي اليوم كثيرا ان نتحدث في النار ايضا في هذا اليوم ولكن يعلم الله أن نفسي لا تطاوعني والمسألة ليست عرضا أكاديميا للنار وما فيها وإنما المسألة هذا واقع حذرنا الله عز وجل ونبهنا وحذرنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكان الصحابة يفرقون من النار ومن ذكر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار وكان دائما الحبيب يذكر ويقول ما من عبد مسلم انفلت او انفتل من صلاته يعني صلى وخلص ولم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة يا رب عبدك فلان انفتل من صلاته ولم يسألك أن تدخله عندي فيا بؤس هذا العبد وإذا طلب العبد من ربه الجنة مرات ثلاث عقب كل صلاة فرحت الجنة ودعت لك قائلة يا رب اللهم إن عبدك فلان قد طلب منك أن يدخل عندي اللهم لا تحرمه مني ولا تحرمني منه سبحان الله إذا الجنة تدعي له ويا ويل فلان هكذا النار تقول إذا لم تقل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب سبع مرات اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار ويفضل أنك تعمم تقول اللهم أجرنا من النار ليه؟ لأن ربما أنت كفرد لا تحصل عليك الرحمة ولكن لما تعمم القضية يبقى إذا هناك من تنزل عليه الرحمة حتى قال الحبيب المصطفى لو أن إنسانا مسلما بكى في أمة بلد واحد يعيط خشية من الله ربما رحم الله هذه الأمة كلها من بكاء هذا الشخص يبقى لما نكبر الصالحين نكبر البكائين وكان حول الحبيب المصطفى البكاؤون السبعة سبعة من الصحابة تحت قيادة أبي بكر كان مفيش واحد منهم يسمع آية إلا ويصح يعيط ليه؟ مما عرف من الحق ومما عرف من الصدق ومما رأى وشاهد من قربه من مولاه عز وجل فبعد كل صلاة تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار والنار تقول يا رب إن فلانا قد استجار بك مني اللهم فأجره مني يبقى النار بتأمن على الدعاء بتاعك هكذا ايضا تقول الحور العين واحد غلبان مش لاقي يتجوز أو مراته مطلعة عينيه مخليه مخليه ليل ونهار ونهاره ليل يقول يا رب زوجني من الحور العين الحور العين بتاع الجنة يقولوا إيه بقى يا ربنا إن عبدك فلان قد طلب منك أن تزوجه منا اللهم لا تحرمه منا ولا تحرمنا منه يا خير وكان عبد الله بن أبي فضال الله يرضى عليه كان دميم الوجه شكله مش قد كده صحابي جديد كل ما يروح عند جماعة يوروه للعروسة أو العروسة تشوفه هي مش عايزة ده مش عايزة ده يجي سبع ثمان مرات يائس الرجل ده من باب الأدب كده راح لسيدنا الحبيب يا سلام يا رسول الله يا من علمتنا الحنان بخلقك ده بخلق الله وبأحبائك قال سيدنا عبد الله بن أبي فضل الله يرضى عليه يا رسول الله أتزوج من الحور العين في الجنة ده الحكاية مقفلة هنا مش حد راضي يقبل يا ترى وأنا عبد غلبان كده شكلي مش قد كده يا ترى الحور العين آه يعني ها هو ناصر هو مش اي كلام مش بيسال السؤال لما واخد لعمر ولا المحمود ولا المحمد ولا الحسن ولا الزيد ولا العبيد لا ده بيساله لمن اذا قال له كلمه فقد صدق لانه لا ينطق عن الهوى لان الصحابه كانوا نهازين للفرص في الخير احنا نهازين للفرص في ايه نشت... يعني احنا ولا حته ارض منحه بعثه قرشين سبحان الله لكن الصحابه اول سبعون الفا من امتي يدخلون الجنه بدون حساب عكاشه قاعد عكاشه مش عايز تعطيه الفرصه قاعد على يمين الحبيب قال له ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله ده انا غلبان ها يرد يقول له ايه انت منهم يا عكاشه لما الرسول يقول لعكاشه انت منهم يا عكاشه يبقى عكاشه منهم ولا مش منهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اه قضى نحبه يعني ايه يعني واحد توكل على الله ومنه ينتظر الجنة والرضوان زي بالضبط ما حكينا عن سيدنا سعيد بن زيد الله يرضى عليه عشان ايه ندخل مدخل طيب النهارده بس ندعو في بداية الحلقة عسى رب العباد ان يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عثيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا طالبا الا نجحته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا طالبا الا نجحته ولا شيطانا الا طردته ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم زحزحنا عن النار اللهم زحزحنا عن النار اللهم زحزحنا عن النار أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أوليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أوليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الفقراء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك مقهورون فانصرنا أذلون فأعزنا تائهون فأرشدنا مشتتون فاجمعنا أصحاب شهوات فتب علينا اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض فك كرب المكروبين فك أسر المأسورين فك كرب المكروبين فك أسر المأسورين فك كرب المكروبين فك أسر المأسورين انصر الإسلام وأعز المسلمين اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا أصلح يا رب أحوالنا اللهم اجعل عن أيماننا نورا شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا سعيد بن زيد تحدثنا عنه من قبل رضي الله عنه هؤلاء الصحابة الذين عاشوا بأقدامهم وأجسادهم في الدنيا لكن قلوبهم كانت مع الله ليل نهار رهبان الليل فرسان النهار نصراء لدين الله ونصراء لرسول الله ونصراء لكتاب الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا اطلع الله على قلوب عباده فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى فاختاره ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وخاتما للنبيين ثم اطلع على قلوب خلقه فرأى أنقى وأصفى قلوبا بعد قلب الحبيب المصطفى قلوب صحابته فجعلهم هداة يهدون إلى الحق وإلى سواء السبيل اللهم لا تحرمنا جيرتهم في جنة الرضوان يا رب العالمين أعظم الصحابة أكبر الصحابة أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة واحد منهم ما نسمعش عنه كتير سعيد ابن زيد ده زوج فاطمة بنت الخطاب وكان سببا هو وزوجته في أن دخل الإيمان إلى قلب عمر بن الخطاب تبال أن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها فما بال واحد كان سبب في هداية عمر بن الخطاب يبقى ميزان حسناته قد ايه يوم القيامة سيدنا سعيد الله يرضى عليه كان في القادسية مع سعد وسعد بن أبي وقاص فتح المدائن عاصمة كسرى وهو نائم على بطنه لأن صبح الصبح يوم المعركة وإذا بالدمامل والخراريج في جسده كله فما كان يستطيع أن يجلس فأدار المعركة وهو نائم منبطح على بطنه وكان النصر حليفا للمسلمين وكان القائد من دول يخلي قارئ للقرآن قبل المعركة يرتل أمام الناس سورة الأنفال وسورة التوبة هو يقرأ الأنفال والتوبة من هنا تلاقي النار اشتعلت في أجسادهم ونصروا دين الله عز وجل وكان سيدنا خالد مجرد القارئ يخلص سورة التوبة لغاية ايه بالمؤمنين رؤوف رحيم ها فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقول الله اكبر كب رياح النصر ويروح داخل خالد اول واحد يحارب مش قاعد حواليه 600 حراسه عشان يحصل له حاجه لا اول واحد هو سيدنا الحبيب كان ايه سيدنا علي يقول كان اذا اشتد او احمر الحدق وحمي الوطيس المعركه يعني احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون احد منا اقرب الى العدو منه يعني اول ما المعركة تشتد قوي استخبى الصحابة ورا مين ورا الحبيب المصطفى ده اقرب واحد للايه للسهام ها سبحان الله فاي شجاعة كان عليها رسول الله واي شجاعة كان عليها سيدنا سعد اول من رمى بسيف في سبيل الله واول يوم في المدائن يصاب المسلمين بايه بانكسار وانحسار حصل لهم ايه سبحان الله يعني هزيمة أول يوم اتهزموا وكان المسلمون يسمون الأسماء بمسمياتها لكن احنا بنلبس الحق بالباطل نتضرب على 67 والأرض الداخل يقول لك ده نكسة الناس تشرب خمر يقول لك دي مشروبات روحية يقع الناس يرقصوا الخلاعة ومايوهات ويرقصوا يقع يقول لك ده فن سوف يأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسماء يلبسوا الحق بالباطل يشيل الاسم ويحط تتر ده الراجل اللي طلع قال لهم احنا مش هنسميها فوائد بتاعت البنوك لا هنسميها عائد الله وانت لما غيرت الاسم طب خلاص هاتوا الخنزير ونسميه بقرة وناكل ما هو بقر في بقر كله بيسمع اسال الله السلام مسألة إن كان على تغيير الاسم تغير بس ماذا تقول لله يوم القيامة هتقول إيه هتقول إيه يا مؤمن سبحان الله أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار سيدنا سعد جمع ال- الجيش وجمع القوات اللازم في أسباب للهزيمة صليتوا صلاة الخوف قالوا صلينا صلاة الخوف أي- في المعركة نقسم الجيش نصين نص يصلي والنص يحرس ركعة وبعدين وشايلين الأم- الأسلحة واستعداد للقتال عشان حد يهجم على المصلين يخرج اللي صلى ركعة يمسك السلاح يمسك السلاح وبعدين يدخل اللي ما صلاش يصلي ركعة خلف الإمام ثم بعد ذلك اللي صلى الركعة الثانية يخرج عشان ايه يحرس ال- ال- بقية الجيش ويدخل اللي صلى الركعة الأولانية يصلي الركعة الثانية وهكذا بالتبادل لغاية ما يصلوا الركعتين ودي اسمها صلاة الخوف يبقى في عز المعنعة صلاة الخوف مش الراجل اللي, اللي قتلهم قبل 73 يقول لك يجوز للجيش المصري انه يفطر كله في رمضان يا ابني بتتحمل الفتوى ليه؟ اللي ما يقدرش يصوم خلاص لكن ينوي من بالليل ويدخل في المعركة نلاقي نفسه دايخ مش قادر يركز في رادار قدامه في سلاح مش قادر يستخدمه يفطر لكن ما ينويش من من بالليل ويخلي الجيش كله يفطر جيش فاطر يدخل المعركة يعمل ايه؟ ها؟ حارب المسلمون في بدر كان في رمضان وفتحوا مكة سافروا في رمضان سبحان الله لكن سيدنا سعد إذا حلفنا بيسمي الأسماء بغير أسماء المسميات لا لازم في خلل لا صلينا في حد يا أخوانا منكم لم يذكر الله والله يا أخي قا- صاح صائح قال أيها أيها القائد إيه قال نسينا سنة السواك ضيعنا سنة من السنن سنة من السنن مش الكتاب والسنة لا سنة من السنن اقطع عوام هات ال- ال- ال- 20 30 واحد فروع الاراك الشجر قطع قطع وزع على الجيش ثاني يوم صبح الصبح كل واحد معه السلاح والسواك السلاح اتخاذ السبب والسواك الاعتصام بالسنه وبعدين الله فوق ذلك وبعد كل ذلك وقبل كل ذلك هو الناصر المعين النصر من عند الله لا بالفتاكه ولا احنا تخططنا ونظمنا تضخيم المهم فسبحان الله الجماعه الحراس اللي واقفين على الابواب شافوا 30 40 الف بيعملوا حاجه ببقهم هم في دماغهم زي ما في دماغهم لغايه النهارده ان العرب من اكلت لحوم البشر قال الله الجماعه اللي جايين من الجزيره العربيه دول مش عايزين ياكلوا ده بياكلوا لحوم البشر ده بيسنوا اسنانهم عشان ياكلونا سابوا ابواب الحصون وجريوا سيدنا سعد مش يقول خلاص لا تعال يا براء يا ابن عازب مين البراء بن عازب ده واحد الرسول قال فيه حديث يا خبر ابيض ايه يا براء الرب اشعث اغبر ذو طمرين يعني ذو ثوبان با- إيه باليان ها؟ لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن عازب يا براء قال له نعم قال له اقسم على الله ليفتحن لنا المدائن اليوم صلى البراء ركعتين وبص للسما كده بهود متصل في خط ساخن ها في دعوة مستجابة في رصيد عند الله بيسحب منه مش بيسحب على المكشوف لا ده بيسحب من رصيد أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي المغرب اليوم خلف سعد بن أبي وقاص في عاصمة كسرى الشمس بتسقط خلف الجبل والمؤذن بيؤذن في إيوان كسرى الله أكبر الله أكبر هكذا ينتصر الإسلام وهكذا نعود إلى الإيه؟ إلى الاستقامة طالما الإنسان يعيش بأقدامه في الدنيا ولكن قلبه مع الله في الآخرة تصلح دنيانا وأخرانا لكن نرقع دنيانا ب- نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه نعمل شوية من هنا وشوية من هنا ما ينفعش يا دنيا يا آخرة. سيدنا سعيد بن زيد كان في القادسية اللي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة الرسول يقول فيه إيه وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن حبيب ربنا مش حبيب الوزير لا حبيب ربنا يا خبر يا حبيب ربنا ده يا بختك يا سعيد ويا بختك يا فاطمة يا بنت الخطاب ويا بختكم يا صحابة رسول الله آه. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب سيدنا سعيد قعد يحرس اخوانه بالليل ثلاث ايام ما نمش تعب والقصه كلكم حافظينها لكن في غمار الدار الاخيره وفي مقدمه الجنه وفي نهايه النار لازم نتكلم عن كده فأخوه في الله قال له سعيد أنت ما نمتش من يومين ثلاثة قال له أنا مش نعسان قال له أقسمت عليك لتدخلن لتنام وأنا أحرس خيمتك وما دام أخوك حلف عليك بر قسم ما دام في في طاعة ما دام إيه؟ في طاعة واحد يقول لك خد السيجاره دي لا انا ما بطلت عم يا اخي خد بس طب والله لا تاخدها لا يا عم طب عليها الطلاق لا تاخدها لا اقول له ما انا طلاق من طلاق ما- ما- مش واخدين ناقصين دخان المهم المهم فسبحان الله سيدنا سعيد دخل لينام دخل لينام اخوه في الله عبد الله بن زيد الانصاري قاعد بره الخيمه سامع كلام جوه الخيمه على الله في حد عمل تطويق لخيمه سعيد وهي هيضيع الدنيا فدخل لقي سعيد بيقول مرحبا بك يا عيناء يا مرضية والله لا أريد أن أعود فقال لابد أن سعيد من قلة النوم بإيه؟ بيخرب ما نمشي عين فبيقول الكلام قال له سعيد سعيد سعيد أنا مذعور ما حتى من نومه مذعور لا جزاك الله عني قال له خير يا أخي قول خير يا راجل قال له من أين يأتي الخير قال له إيه الموضوع ايه الحكايه فسبحان الله العظيم قال له انا هقول لك سر بس استحلفك بالله الكلام اللي هقوله لك ده ما يطلعش من بوقك الا لما اموت والمؤمن لاخيه في سره كالقبر المؤمن لاخوه لما يقول له على سر يبقى ايه قبر اللي بيدخل القبر يطلع تاني لا فلما اخوك يقول لك على سر خلاص انت قلت لمراتك على سر ما تقولوش لامها ولا لاختها دي اكبر الكبائر الست اللي تجوز على سر ما يروحش لامه ويحكي لها هذا من اكبر الكبائر عند الله والبيوت بتبوظ من كل واحد بيحكي لاهله سيدنا سعيد الله يرضى عليه قال له انا نمت فشوف كأن القيامة قد قامت كأن القيامة قد قامت ومناد ينادي إن الله قد رضي عن سعيد بن زيد شوف الرؤية مش انت تشوف في الرؤية ان جال بيتكم اخلاء اداري وتشوف في الرؤية كابوس تاني ان مراتك رضيت عليك ها ولا الست يا عيني تشوف في الرؤية كابوس ان جوزها جاب لها فستان ها؟ مثلا اسأل الله الهداية البيوت فيها مشاكل لان احنا بعيدين عن الله نقرب من ربنا ربنا يصلح لنا ستاتنا وعيالنا وجيراننا وحكومتنا وكله تفسد العلاقة بيننا وبين الله يفسد الله العلاقة بيننا وبين البشر اللهم اصلح علاقتنا بك يا رب سيدنا سعيد بيقول لاخوها انا شفت في الرؤيا المنادي بينادي ان الله قد رضي عن سعيد بن زيد وجدت ثلاثة من الملائكة الكرام أخذوني وعلى باب الجنة وأوقفوني فصافحت رضوان خازن الجنة يا سلام على الرؤية اللي تفرح وده صحابي وانا شفت الثلاثة الملائكة واخديني سلمت مين ده رضوان سلمت على رضوان من يطول اللهم لا تحرمنا من السلامة على رضوان واسمه حلو ازاي رضوان من الايه من الرضا ورضوان رضوان ورضوان كده وكده قال فدخلت فرأيت فيها نساء ما رأيت أجمل من ذلك قلت أأنتن الحور العين التي قرأنا عنكن قرأنا عنكن في القرآن انت برضه الحور العين برضه قلنا لي بل نحن خدم من خدمهن الله ده ربنا هيكرمك كرم كبير بقى اذا صبرت كل ما يلاقي اجمل يقول هو ده بقى الحور العين يقول ده احنا الخدم الله قال الى ان رايت ثلاث ثلاثا قادمات ثلاث ايه ستات زي اثنان او اثنتان كالقمر ليله التمام وواحده بينهن كالشمس تشع بنورها عمن حولها السلام عليكم عليكم عليك السلام يا سعيد من أنت قالت أنا العيناء المرضية أنا زوجتك في الجنة انت لو شفت رؤية زي كده يعني ده قد- يعني يعني يعني يعني, يعني وحكيت لمراتك وكمان يعني آه. ما هي البلاوي لما تكتر بتكتر من كله فتوحد الله الله انا لما انا بعمل مقدمة عشان ايه هقول حتتين عن النار قبل ما ندخل في الجنة بس بحايلكم المهم انت مين انا العيناء المرضية زوجتك في الجنة على الله مدام مراتي يبقى ايه يبقى حلال اسلم صح ولا لا واحد يقول الله هو مش حلال نسلم ها. ما كلنا في المكاتب كله سلم لا ما تسلمش فمددت يدي لأصافحها مددت ايدي عشان ايه اسلم فردت يدي برفق من بعيد مش عيب يا اللي اتقال- لا برفق بأدب قالت ليس اليوم يا سعيد لا أنت ما زلت في الدنيا أنت لا تحل لنا وإنما ستحل لنا بعد أيام ثلاثة والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود وأنت يا سيدنا الشيخ بتصحي ها يبقى بتك... ده ده كلام برضه أخوه في الله ناصح قاعد يراقب حركاته أول يوم وتاني يوم ثالث يوم يوم خميس سيدنا سعيد صباح صايم فضل يحارب ويقاتل لغاية أوشك قرص الشمس أن يسقط خلاص المغرب إيه؟ على وشك جاءته طعنة فوقع سريعا جري عليها طول أين الإفطار يا سعيد؟ إفطارك فين دلوقتي؟ قال له في مقعد صدق عند مليك مقتدر مرحبا بك يا عيناء يا مرضية خلاص شاف شاف لأن سيدنا الحبيب لما شاف حنظلة غسيل الملائكة ما دول الصحابة دول الصحابة اللي كانوا عايشين بأقدامهم مش كانوا بيسمعوا دروس العلم وكل واحد يروح في حاله لا عايزين دروس العلم دي تعمل أثر مش ممكن دروس العلم تعمل أثر عند المسلمين الأمريكان والكنديين والأستراليين وما تعملش بينا احنا لقد هزتني مكالمة تليفونية ومكالمات طويلة لكن من ضمنها مكالمة من يو- من من يومين سيدة فاضلة تحدثني من استراليا كان عندي ثلاث بنات جمعوا الحلقة الستة والسبعة من حلقات الدار الآخرة اللي وصلت لنا والثلاث بنات أصلا متربين هناك من 20 سنة لسن من 16 ل 20 16 18 20 ايش بنطلونات زي ما هو عايشين يعني سبحان الله سمعوا الحلقات من هنا فدلوقتي بعد ما تحجبوا بيسألوني هو النقاب فرض ولا سنة هذا ما يعني يشرح صدري وييسر يعني امر الدروس اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين ونظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها جزا الله خيرا من ينشر هذا العلم في اي مكان جزاكم الله عنا خيرا ف- ال ال ال ال ال سيدنا حنظلة ابن عبد الله غلبان غلبان مش لاقي يتجوز الرسول لم له فلوس اتجوزوه راحوا مجوزينه ليلة البناء ينادي المنادي قبل الفجر حي على الجهاد يا خبر ابيض نسي يغتسل وغير على المعركة والرسول يستغرب يقول عجبا لهذا الرجل وانت ده غريب حنظلة ده غريب ايه يا رسول الله قال ارى الملائكة تغسله الملائكة بتغسله مش حانوت نصاب لا دي الملائكة بتغسله الملائكة اسمه غسيل الملائكة هم الصحابة وهم بيلحدوه في القبر سيدنا عمر بيقول ايه فرأيت بللا في يدي شممت رائحة المسك ظل في يدي أكثر من جمعة أو أكثر يبقى عطروه بايه ها يا سلام يا سلام غسيل الملائكة وبعدين سيدنا الحبيب وهو بيصلي عليه ها صلاة الجنازة واللي يصلي عليه الرسول وجبت له الشفاعة يوم القيامة واللي الشفاعة بتاع يبقى على الجنة خطوات كلها خير ورا بعضها المهم سيدنا الحبيب وهو بيغسله آه، وهو ب- آه، معذرة وهو بيصلي عليه بعد ما صلى أعرض بوجهه وقف على أطراف أقدامه أطراف صوابع رجليه فتعجب الصحابة إيه يا رسول الله عملت حاجة غريبة أوي قال ما وجدت مكانا أضع فيه قدمي من كثرة الملائكة التي غطت بين السماء والأرض جاية تصلي معايا على حنظلة طب وانت اشحت بوجهك ليه قال لقيت زوجته من الحور العين جايين يرحبوا بيه كان ياخدوه من الدنيا وتعب الدنيا يا سلام لذلك سيدنا الحبيب لما كان في حجر عائشة والسيدة فاطمة بتبص على أبوها وبينازع السكرات صلى الله عليه وسلم فتبكي فاطمة وكرباه اليوم عليك يا أبتاه قال يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم خلاص الكرب وانتهى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى جنة المأوى وإلى الحظ المهنى إلى الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم فاضت روح رسول الله إلى الله عز وجل سبحان الله وبيجوا الصحابة يا ترى نغسل الرسول إزاي من فوق زي ما قلنا في الحلقة التالية نغسله يا ترى من فوق ثيابه ولا نقلعه الثياب مين معاه العباس الفضل بن العباس علي بن أبي طالب ها جعفر بن ابي طالب عبد الله بن ابي جعفر لان جعفر كان استشهد سبحان الله اربعه من ال بيته زي ما هو وصفه قرر يغسله السيدة عائشه بصت عليهم وهو بيغسلوه قال وجدت الاربعه وقد اخذتهم سنه من نوم وسمعوا هاتفا يقول غسلوا الرسول من فوق ثيابه لا تنزعوا الثياب عن رسول الله السؤال الان في بداية حلقات الجنة هل الجنة موجودة الآن ولا لسه هتتوجد يوم القيامة ده سؤال الإجابة بإيجاز دون الدخول في تفاصيل الجنة موجودة الآن إيه الدليل؟ اسمع كلام الحبيب المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يكون العبد صالح وينجح في اول امتحان اللي قلنا عليه في الحلقة الثانية وانه ليسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه ودي اصعب لحظة عليك قلنا ان اصعب لحظة على الانسان لحظة ما اهلي يسيبوني فين ويقفلوا عليا اول راجل ما قفل وقفوا الاهل يتقبلوا العزاء وهو نفسه يقول يا ريت يا سلام لو يستنى نص ساعة لو يقفوا ساعة لان مش هيبدأ الحساب الا بعد مغادرة القبر بعد ما الاهل يمشوا بيسمع رجليه وهو ماشيين يبقى سامع يبقى الميت مش ميت وإنما نقل من حياة لها كيان ونوع وماهية إلى حياة من نوع آخر لها كيان ونوع وماهية يبقى هو سامع يبقى أنا في القبر أهلي سابوني أنا سامع رجليهم وبعدين يروح داخل عليه الملكين بقى يسألوه الأربع أسئلة اللي احنا عارفينها ربك دينك رسولك كتابك إن كانت الإجابة بالإيجاب وربنا ثبت اللهم ثبتنا وإياكم والمسلمين القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب يبقى نجح ربنا يقول إيه وسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وافرشوه له حريرا وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة يبقى يشوف أنهي مقعد مقعد موجود ولا مش موجود موجود يبقى الجنة موجودة وعلشان موضوعات الجنة سوف نعيد العناوين اللي احنا هنتكلم عليها في حلقات الجنة فاللهم اجعلها مسك الختام يا رب العالمين حلقات الجنة تاخد اربع حلقات ثمان حلقات عشر حلقات احنا مش طريحة انتاج زي ما ربنا ييسر لنا ها احنا بناخد عينات ده احنا سيبنا في النار يجي ثلاث حلقات ليه لان الحقيقة يعني يعلم الله كيف هي حالتي بعد عودتي بعد الحلقات الأربعة بتوع النار لا يدري إلا الله عز وجل وأنا متأكد أن كثير منكم حالتهم بتبقى كرب بس المهم ندعو الله أن يبعدنا عن النار وأن يجيرنا من عذاب النار وأن يدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب آمين يا رب العالمين موضوعات الجنة يا سيدي اسمع الموضوعات الحلوة بقى عشان تبقى مسك الختاب بعد ما تعبت انت في مسألة النار بس المهم ايه المهم ايه ده في حديث الاسبوع اللي فات قلناه ده الحديث اللي تعبني عم قوي ورجعت بيت يعلم الله حاله الحديث ظاهره رحمه ان المالك ربنا بيامره بالمرتكب الكبائر من امه محمد وما تابوش وربنا يقول يا مالك لا تحرق قلوبهم خليش النار تحرق قلوبهم فقد كان فيها الايمان وقراءه القران يبقى اذا في النار رغم انه كان بيعمل ايه مؤمن وكان بيقرا ايه قران يا مالك لا تحرق أقدامهم ليه يا رب لأنهم كانوا يخطون بها خطوات لتعمير بيوتي وبالصلوات الجماعة يبقى في النار وكان بيعمل ايه الله الله الله الله دي المسألة خطيرة اصل الاخوه يبدو ما فهموش الاسبوع اللي فات في الحته دي الله ده حديث للرحمه لا لا لا ده المساله كبيره مساله خطيره وعايزه حسم منك وعايزه وقفه عايزه وقفه تقف وتتوقف ايه النهارده ايه النهارده 21 اكتوبر يا خبر ابيض 21 اكتوبر سنه كام؟ واحد في ايدي اه ده انا عديت ال 40 ده انا عديت ال 50 ده انا داخل على ال 60 لا راجع حساباتي بقى ده انا كملت 30 ده انا عديت ال 20 ده انا دخلت على ال 60 قربت من ال 70 لا دي عايزه اعاده حساب اعاده حساب سيدنا عمر دخل عليه سيدنا علي في المسجد النبوي الشريف فوجد امير المؤمنين في قبله الرسول ساجد يبكي وجده ساجدا يبكي يا رب سيدنا عمر بيقول يا رب كبر سني ووهن عظمي وخشيت أن يتفرق الأمر من يدي فاقبضني إليك مسلما موحدا في الليلة دي صبح الفجر طعنه أبو لؤلؤة يا سلام. يا سلام. خلاص قال يا رب أنا خايف أنا خايف لما حدث عامل مجاعة كان يعيط ليل نهار يقول إيه اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر أمال اللي أهلكوا الأمم على مدى 40 50 سنة ها ما بيدعوش ليه لانه مش عمر اللهم ارضى عن عمر وعن من سار في طريق عمر بن الخطاب اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين موضوعات الجنة ان شاء الله ابوابها وسعتها واول من يدخلها درجاتها مفاتيحها في مفاتيح للجنة في مفاتيح للجنة يعني في ناس عندنا ليهم مفاتيح في واحد تفتح قلبه بكلمة طيبة في واحد ما يجيش إلا بالدقة زي أولادك في البيت ولا تيجي باللين ولا تيجي بالعنف ولا تيجي بالتهديد ولا تيجي بالترغيب والترهيب نفس القضية في الموظفين والمسؤولين في الدولة واحد يجي بصبك في شمال واحد مفتاحه تكبير المخ واحد إيه وهكذا كل واحد له إيه له مفتاح لكن الجنة لها مفتاح ثانية خالص اللهم عرفنا هذه المفاتيح يا رب لأن اللي هيعرف المفتاح ويمسكه ها هيخش وان شاء الله احنا هنبدا الحلقات باذن الله بالمفاتيح دي عشان يبقى ممسكك ايه في الحلقه دي ايه سلسله فيها ايه مفاتيح وتشوف بقى انت عندك كم مفتاح ولا ما عندكش ولا مفتاح افتح يا فتاح ثمن الجنه مش كل حاجه ليها ثمن طب ثمن الجنه ايه لها كلام كلام كبير طيب اسماؤها ومعانيها اسماء الجنه عددها الجنة كم كم واحدة والمسلم له واحدة ولا اثنين ولا له كام جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذر إلى آخر الكلام ها. غرس الله لبعضها يعني في نوع من الجنات الغرس اللي فيها مش الملائكة اللي زرعوه لا غرسه الله بيده ده انت لما تشوف نباتات زينة ولا حاجة جميلة شكلها لطيف كده يا خبر ابيض الجماعة اللي بيروحوا مرتفعات الألب ها وبحيرة لوزان ومش عارف فين يقول لك يا سلام جنيف دي يا استاذ جنة الله في الارض يا سلام على فينا خبر ابيض طيب ده بقى ايه للبشر تعال بقى لما صنعه رب البشر اول الامم دخولا الى الجنة انهي امة وليه اللهم اجعلنا منهم يا رب السابقون وصفتهم مش يوم القيامة ثلاثة السابقون اصحاب اليمين والعياذ بالله ايه أصحاب خلاص أصحاب الشمال سبناهم يوم الاثنين اللي فات احنا النهارده مع مين ان شاء الله مع السابقين ومع الايه مع المؤمنين اللهم احشرنا يا رب فيهم يا رب اصناف اهل الجنه انواعهم مين هم مين ايه اللي دخل الجنه مين هم النساء في الجنه اكثر من الرجال وفي النار اكثر من الرجال معادله غريبه هنشرحها طبعا الداخلون للجنة بدون حساب من هم مين اللي كده يطلع من القبر الأول فلا يحسبه ولا غيره على طول الأول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب الصحابة قالوا رفض الناس ما خدش باله عجبا يا رسول الله وأين أبو بكر قال عجبا لكم أنتم أتريدون أن يقف أبو بكر لحساب مش أبو بكر يفتري على عباد الله بعد كده سامع يا هلا سامع هذا الرسول بيقول شوف أنت بتكلم مين ابدا غلبان يا عين يقول ايه قال لو رجل جوه الجنه ورجل بره الجنه قال لا امنوا مكر الله لانه ممكن يطلع الرجل الثاني يقول له ماشي مش عايزينك لا يسال عما يفعل وحلوه تربة الجنة وطين الجنة وحصباء الجنة يا ترى ايه مطبات وحفر ومدار ضربة ولا, ولا, ولا الجنة دي تربتها ايه سبحان الله نورها وقصورها وغرفها الغرف الغرفة نفسها ساعتها قد ايه اللي عاش في ضنك في الدنيا حتى ربما يعيش الإنسان في قصر منيف لكن ساعة الصبر لا ساعة القطر أهل الكهف قالوا إيه المؤمنين الفأوا إلى الكهف الكهف ضيق ولا واسع ضيق ها الفأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته آه ميسون الكلابية زوجة معاوية أم يزيد جابها من الإيه بادية جابها على دمشق إيش قصور وإيش حور وإيش وصفات وإيش ريش نعام و... و... وذهب وحرير فدخل عليها مرة بت... ليها بتقول إيه ها؟ لكوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر منيف وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من لبس من أكل الرغيف ولبس عباءة من جلد كبش أحب إلي من جلد خفيف أو لبس الشفوف آه ألبس جلد بس المهم إيه البال الرايق لما أنت يبقى بالك رايق تاكل لقمة حاف بشوية ملح أو جبنة أو فول يا سلام يا أخويا الأكلة دي طعمة إزاي؟ دي حلوة تاكل أكلات غريبة وأنت صدرك ده تقول الله الأكل ما بقى له طعم يا الشيخ ولا لا سبحان الله المسألة مش إيه ما هو الطعم ما هو, ما هو, ما هو الأكل متنوع ولكن المسألة مسألة استقبال اللهم اجعلنا يا رب العالمين يا رب يا رب, يا رب. لأن اللي ذاق حلاوة الرضا يا سلام يا سلام لما لما ربنا يرضي عبد بما قسم الله له اللهم اجعلنا وإياك من الراضين صفة أهل الجنة شكلهم يبقى إيه ها شكل أهل الجنة يبقى إيه قلب زي العريس كده ولا زي العروسة ولا أحلى من كده لا لا موضوع موضوع يهبل العقل لما نشوف إن شاء الله بساتينها وظلالها وزروعها نعيمها وشرابها الحور العين زيارتهم بعضهم بعضا ثم سوق الجنة وآخر موضوع وهو أهم الموضوعات وأعظم الموضوعات رؤية وجه رب الأرض والسماوات ده إن شاء الله هيبقى مسك الختام إن شاء الله اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين أمين يا رب العالمين يعني أبدأ البداية اللي, اللي وعدت بيها وهي مفاتيح الجنة إن شاء الله نتكلم دلوقتي على إيه المفاتيح أول حاجة عشان نخش الجنة يبقى معانا إيه معانا إن شاء الله إيه المفاتيح اللهم عرفنا بمفاتيح الجنة يا رب العالمين أمين يا رب أمين يا رب العالمين طيب يا سيدي اول المبدئ دي جبناها منين دي طبعا جمعناها من آه جمعتها لكم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من 452 حديث واخترت منها يعني ما يناسب ولخصتها قوي قوي عشان ايه يعني هديك مفتاح صغير ده مثلا بيت كبير قوي وبابه 3 متر في 2 متر ولكن مفتاحه قد كده في ايه في جيبك فانا عايز اطلعك في ايدك بمفتاح او سلسله مفاتيح سبحان الله العظيم ايه يعني ترى فيها الخير كله والسعادة كلها اللهم عرفنا بمفاتيح جنتك يا رب العالمين أمين يا رب العالمين طيب يا سيدي تعال بقى يا سيدي لأول مفتاح من مفاتيح الجنة أولا النبي صلى الله عليه وسلم من الواجب أن احنا نقل نثق يعني أنه قد أعطانا قبل أن يتركنا مفاتيح الجنة كل شيء له مفتاح تعال للصلاة لا مفتاح ولا ملهاش لا مفتاح الصلاة الطهور عشان تخش على الصلاة لازم تبقى ايه طاهر بس انا نفسي تبقى طاهر من جوه زي من بره زي ما ضربت لحضرتك المثل قبل كده وقلت لك لو اعمالك اللي في قلبك خرجت قدام الناس ما تتكسفش من عمل واحد منهم لكن يبدو ان احنا نتكسف من كل اعمالنا صح ولا مش صح مش مش خلينا فرحة مع بعض الصراحة حلوة والكذب وحش والصدق ينجي والكذب نهايته ايه شر لكن احنا فعلا لو أع... لو حد شفاء يعني بالضبط ايه الحسن البصري الله يرضى عليه قال احمدوا ربكم معشر المسلمين ان لم يجعل للذنوب رائحة وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم صح ولا مش صح يقول من ستر الله الستار أن ما جعلش للذنوب ريحة تخيل أن للذنوب ريحة كانت مصر تبقى إيه مش نموت بالتلوث لا ده كنا نموت بالغم من الروائح وريحتنا احنا ذنوبنا كتير كل واحد فينا كل واحد سبحان الله بنو اسرائيل لما جاء جري ايه مالكم خلاص عيسى روح الله عايز يقيم الحد على مرتكبة الفاحشة دي مم. سيدنا عيسى بص لهم كده من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر اللي ما عملش غلط يجي راح كل واحد حط حجره ومشي كل بني ادم خطاء مش واحد يقول لك انا ما عملش الغلط لا ولكن خير الخطائين التوابون إذا أذنب العبد وقال يا رب إني قد أذنبت يقول الله يا عبدي وأنا قد علمت يقول يا رب إني قد أجرمت يقول يا عبدي وأنا قد رأيت وشاهدت وسمعت يقول يا رب أنا الآن قد عدت يقول له وأنا الآن قد قبلت كريم والله مش كريم والحاجة الحلوة بقى إيه أنه ما يعاتبش يقول لك ده انت عملت لا لا ده بعد يعني انت من الواجب لما تغلط فيا او اغلط فيك بروح اعتذر لك نمسح الغلط خلاص ده اقصى ما تعمله ده اذا كنت خير قوي او انا خير قوي لكن ربنا يعمل ايه قال انت تبت وبدات صفحه جديده مع الله عارف يحصل ايه ربنا يروح شايل السيئات اللي فاتت يمسحها كلها ويحط مكان كل سيئه حسنه اولئك يبدل الله سيئاتهم ايه أظن مفيش أكرم من الله بقى ويبقى قليل أدب بعد كده اللي يتوب ويرجع في توبته مع الله صح ولا لا يعني هل هذا رب يترك ها مش الأسبوع اللي فات شفنا الحديث قال له يا عبدي لما يروح معاصي بقى يا عبدي إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي لا يا رب مفيش غيرك والله لا أحد لنا إلا أنت فعشان تخش في الصلاة الصلاة لها مفتاح الطهور طب عشان تروح تحج مفتاح الحج ايه الاحرام تقلع الثياب المخيط والمحيط وتتمثل بالايه بالدار الاخره بالظبط تروح لابس كده عريان ها يستوي الغفير مع المدير مع الوزير مع الرئيس مع المرؤوس مع الملك مع المملوك كل واقف سبحان الله صورة الحج صورة من يوم القيامة كله يقول يا رب كله دليل إلى الله سبحانه وتعالى طب مفتاح البر عشان تبقى لون الصدق تبقى صادق مع مين مع الله ومع الناس ومع نفسك اوعى تكذب على روحك تقول ده انا حلو ده انا فل ده انا فل وعشرة لا لا انت فل ولا نص ها تقول لا ده عمر بن الخطاب كان بيعيط والحسين كان بيعيط والحسن يعيط وابو ذر يعيط كله بيعيط سبحان الله كله يبكي كله خايف سيدنا الحبيب كان خايف ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء حسن السؤال وحسن الإصغاء واحد دخل على أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال له يا أبا الحسن أنا قد تبت أأذكر ذنوبي وأضعها نصب عيني دائما أم أنساها قال له لا خلي ذنوبك قدامك على طول عشان ما تنساهاش عشان تكثر من التوبة تلميذ نصح للحسن أبو الحسن قاعد أتأذن لي يا إمام قال اتفضل قال له لقد كان في حالة الذنوب مع الله في حالة جفاء في حالة إيه جفاء يعني فلما تاب إلى الله صار مع الله في حالة الوفاء وفاء يعني ومن كان في جفا ثم صار في وفاء فذكر الجفا بعد الوفا جفا آه. مش واخد بالك انت آه. بقول لمين انا ها ترتب ظهورك فين يا داوود ها يعني بيقول مع الله الاول لما الواحد مذنب يبقى بينه وبين الله جفاء هو مش عارف اللي ما بيصليش ده هو مش مش زي حلاوه الصلاه اصل حلاوه الصلاه تحكيها الواحد ازاي ها لما تصلي زيه ها لما تصلي زيه وذاك انا قلت لك في الصلاه اقل ثواب في الصلاه ايه ها اللي, اللي ما بيصليش بيحرم نفسه من ايه قال انا في الصلاة في التشهد اقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الكل مصل صالح وانا قلت لك ال 1200 مليون مسلم لو بيصلي منهم نص مليار 500 مليون مسلم بس ها فانت بتسلم على ال 500 مليون مصلي في العالم السلام علينا وعلى بدن الصالحين في كل واحد في كل صلاة ها بتاخد 30 حسنة 30 في 500 مليون ها وهم بيصلوا برضه فبيسلموا برضه ايه عليه سبحان الله وهم برضه بيبعثوا لك 30 ايه في 500 مليون يبقى اللي ما بيصليش بيحرم نفسه من كام مليون وكم مليار حسنة ها ما تكرم ربنا ازاي ها ننجو برحمة الله لا بأعمالنا اه سبحان الله ولذلك ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني ما يقولش انا عالم انا عارف لا فاكر انت ابو حامد الغزالي الله يرضى عليه وده كلام عشان ايه نطلع لفوق بقى مع حلقات الجنه ابو حامد قاعد يدي الدرس انا من سؤال ده في نهايه الدرس واحد كده يعني ها متين قوي في الاسئله يا ابا حامد الله ربنا يقول كل يوم هو في شأن فما شأن الله اليوم الله صعب قوي دي ابو حامد مش زي حالاتنا يقول لا انا اتحمل الفتوى خد يا ابني كلمتين والسلام لا قال له افكر فيها واخبرك غدا ان شاء الله تاني يوم خلص الدرس انا من سؤال نفس السؤال كل يوم هو في شأن شأن اللي ربنا النهارده ايه يا ابو حامد قال له بكره ان شاء الله ثلاث ايام ورا بعض ابو حامد رجع البيت قال لا قال يا رب ده التشكيك في العالم واحد واحسن واحد يكون ايه بلسان كده يعني يقول لك الله يا عم عامل لي عالم ولا عارف حاجه يعني اللهم الهمني الاجابه نام فراى في الرؤيا رسول الله قال ده انا اخدها من المنبع ها اخدها من الكمبيوتر الاساسي قال يا ابا حامد اذا جاءك السائل ليسالك غدا ما شان الله اليوم فقل إن لله أمورا يبديها يظهرها يعني يبديها ولا يبتديها ملهاش بداية لأن الله هو إيه هو الأول والآخر ها يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين أمن الرؤية إيه راح بقى فارد ريشه واحد هذا واخد الإجابة من إيه ها ممن لا ينطق عن الهوى أما من سؤال يقولها بقى غير الكلام بتاع المذلة بتاع امبارح ها قال له يا ابا حامد ما شأن الله اليوم قال له ادعي ان لله امورا يبديها ولا يبتديها يرفع اقواما ويخفض اخرين الجمع ايه الله اكبر الجمع هدم الاجابه العظيمه اللي ايه سبحان السائل قال له ايه يا ابا حامد اكثر من الصلاه والسلام على من علمك هذا في المنام ها؟ يبقى هم درجاتهم عند الله يعني كل واحد عمل انه ابو العريف لا نحن جهلاء ان لم يعلمنا الله ها ها احنا جهلاء ان لم يعلمنا الله ها. يعني هو سيدنا عمر الله يرضى عليه ما هو ذكر الايه عند ذكر الصالحين تستدار الرحمات ها سيدنا علي قال يا سلام اشتقت لرؤية رسول الله من ساعة ما نام شاف الحبيب المصطفى وكلكم كلكم ما شاء الله اساتذه بقى في القصص ده وفي الاحاجات اللطيفه العظيمه اللي بترقق القلوب وتشرح الصدور دي سبحان الله والله لا ينشرح الصدر الا في بيت الله ولا أشعر بالراحة إلا وأنا بينكم وفي بيت الله عز وجل اللهم اشرح صدورنا يا رب يا رب كشف سيدنا علي سيدنا الحبيب في الرؤيا معاه طبق رطب قال له خد يا علي واحدة والثانية سيدنا علي قام قام قال من الرؤيا قال وحلاوة رطب الرسول في فمي سلام يا أخي يا سلام على الصالحين دول قال أروح أبشر عمر بن الخطاب أفرحه أقول لأخوك شاف الرسول في الرؤيا وأنت لما تشوف رؤيا حلوة تحكيها لأخوك الحلو أخوك المسلم صراحة الصلاة أقيمت قال الدنيا ما طارتش الصلاة تنتهي ونحكيها الصلاة خلصت قال نخي الراجل يختم الصلاة خاتم الصلاة دخلت واحدة ست سيدنا عمر طبق رطب وخرجت الصحابة تحلقوا حول أمير المؤمنين عملوا حلقة سيدنا عمر مد على واحدة والثانية سيدنا علي يقول ايه فأجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة وأنا أشتهي في نفسي رطبا أخرى ينظر عمر مبتسما إلي يا علي لو زادك الرسول لزدناك يبقى كان يبقى الأرواح العظيمة دي اللي بتروح فين ها قال له تموينك من الحبيب كان في الرؤية اثنين واحنا بننفذ التموين بننفذ الأوامر ها بننفذ الأوامر وسارية فكلنا نعلم دي قصة يعني معروف في التاريخ ومحدش يقدر ينكرها يا جماعة الأوروبيين نفسهم ها لما بنقعد معاهم بيذكروا هذه القصة بتاعت سيدنا عمر سارية مع سعد ها ويوم الجمعة على المنبر يقطع عمر ال- الخطبة بص على الشمال يا سارية الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم انا عارف ان انتوا عارفين بس انا بذكركم آه، بنعيد ها فسبحان الله الجبل الجبل يرجع سريع بعد شهرين المهم سيدنا عمر ينزل مع المنبر سيدنا علي ايه يا امير المؤمنين قلت حته في خطبه ما فهمناهاش قال له انا حته بالظبط قال له فجاه كده يا سريه الجبل الجبل وبعدين كملت الخطبه قال وقع في خاطري مش يا ابني يا حبيبي ابعد عن سكتي يا ابني ده احنا واصلين وعارفين خير بقى المنيله اللي هي ايه تودي لورا واحنا لذلك راجعين لورا عشان كده لان كل واحد فينا عمل انه واحد وما يجيش نص واحد شويه عيال طالعين في المنطقه دي يقول لك هم رجال ونحن رجال مين يا ابني اللي قال لك هم رجال ونحن عيال مين اللي قال ان هم رجال قال ايه ابو حنيفه او ابو مالك رجال ونحن رجال ها، يا خبر ابيض ابو حنيفه رجال واحنا رجال ابو حنيفه بيقول له ابا حنيفه حماد ها ولا الاشتر النقعي للاساتذته يعني مين فيهم اجدع لو واحد من حالات لا لا لا الثاني ده ما يعجبنيش أم- الحق ابو حنيفه ليه لساني لا يرقى ان يذكر اسماءهم فكيف يقارن بينهم ده انا ما وصلش ان مجرد اجيب ذكرهم على لساني اقارن بينهم ازاي انا مين ايه ابو حنيفه قال وقع في خلدي ان المسلمين تحت قياده ساريه اعد لهم كمين ولو بصوا هياخدوا بالهم ربنا يفتح عليهم المشكله مش في دي الاعجب في الارسال اللي هناك في, ال- في الاستقبال في المحطه ال- الالهيه اللي هناك النورانيه الايمانيه مفتاح الصدق ومفتاح البر ومفتاح الخير قال هناك ساريه يرجع بعد شهرين يقول انه في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر يقول يا- سمعنا مش واحد اللي سمع ده ايه المجموعه كلها نظيفه سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر يقول يا سارية يا سارية الجبل الجبل فنظرنا فاذا كمين اعد لنا فانتبهنا ففتح الله علينا فانتصرنا واحد بيمشي الجيش بالريموت كنترول الالهي تعمل فيه ايه ها ها سبحان الله اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اظن حبيبنا ال- اخواننا الصوفيه بقى ما يعني ايه هيقول لك يا سلام ده الشيخ متدروش خالص النهارده وجايب حكايات غريبه ويعني والصوفيه يعني خرجوا من المله ما حبايبنا برضه ها يعني وماله يعني يا ريت الصوفيه على حق ها واحنا نقبل يعني ترابا يسيرون عليه احنا بنذكر ابو الحسن الشاذلي والامام الجني- الجنيد لكن الصوفيه وتهريج ولف حوالين المقابر وصلاه في اضرحه وكلام من ده دي ما تعرفش الصوفيه ولا الصوفيه تعرفها لا لا لا ونحن مسلمون هو سماكم المسلمين من قبل المسلمين من قبل هو سماكم المسلم يبقى انا سمي نفسي اسم تاني لا ده انت ده بيقول لك يا ابني يا حبيبي دي تريد مارك قال يعني خلاص في في التجاره ده دي ماركه مسجله طب اذا كان يعني في التجاره ماركه مسجله مش في الاسلام نرضى بتسميه الله لنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه الاسلام دينا مش اي حاجه تانية اه بن يدعي الله يوم القيامه يقول انت مين اقول له انا مسلم ولا اقول له انا صوفي و... ومنوفي وشرقاوي وصعيدي لا لا لا لا اقول له انا مسلم انا معتز بالاسلام اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يبقى مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصغاء سيدنا الشافعي الله يرضى عليه يقعد في مجلس مالك يقول اصبح الورقه صفحا رقيقا لكي لا اشوش على حلقه مالك مش نعمل دوشه في الدرس لا. سبحان الله وكان الشافعي لا يشرب الماء امام مالك هيبه واحتراما له يا سلام وكان احمد بن حنبل لما يبقى متكئ مع اخوانه الحبايب القريبين منه قوي متكئ كده يجيبوا سيره الشافعي يروح قاعد يجب ان نحترم الشافعي وهو الشافعي مش موجود يا سلام يا سلام مش الغلبان يا عيني الظابط ولا الشاويش بلاش الصوره احسن الصورات بيزعلوا ما اعرفش ليه الكل بيزعل المهم الشاويش يقول لك خلي بالك الجاكيت بتاعنا ده محطوط على الكرسي في 60 في شريطين كل شريط ب 60 فتله كل فتله تحرق ثلاث بلاد ولما تعدي من جنبها يا ولد يا عسكري بقى عظم عظم لمين يا ابني طيب يا سيدي ومفتاح النصر الصبر منين الكلام ده؟ وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر ليس بمؤمن مستكمل الإيمان بنص الحديث بتاع الإمام مسلم في رواه أبو هريرة. ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية قالوا ازاي يا رسول الله حد يعتبر البلاء نعمة ونعمة بلية قال نعم إن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء وإن الرخاء لا يعقبه إلا البلاء ولذلك في الجنة بقى لا في لا بلاء ولا تعب ولا نصب ولا شمس ولا زمهرير ولا حر ولا حر ولا مشاكل ولا لغ ولا تأسيس زي ما هنشوف الايه العظمة بتاعت ايه الجنة وما فيها اللهم لا تحرمنا من دخول الجنة يا رب العالمين ومفتاح المزيد الايه الشوكة الله يفتح عليكم ايوه كده صحصحت صحصحتوا انت مع المفاتيح اهو ها ها مفتاح المزيد ولئن شكرتم يا سلام يا سلام على اللي يشكر ربنا سبحان الله قال وربنا ذاك قال ايه قال وقليل من عبادي الشكور وذاك لما ربنا شاء ان يذهب البلاء عن سيدنا ايوب وقعد 18 سنه ما يتحركش 18 سنه لا بيحرك اطراف ولا ايدين ولا رجلين ولا بيتقلب يعني بيقلبوه ربي ايوب تقلبه كده وكده فمراته يا عيني خرجت عشان ايه تشتري له حاجه من بره اتاخرت حلف بالله اول ما تيجي لا يضربها 100 ضربه والمريض بيبقى ايه يبقى نفسيته يعني برضه مش متحملها اه و18 سنه وابليس يخش يقول له يا ايوب لو انت نبي الله حقا لدعوت الله ان يكشف كربك قال له يا ابليس انا في نعمه لو علمتها انت لحسدتني عليها يا سلام قال له فين النعمه دي 18 سنه وانت مرمي كده ما حد قال قال الله لي يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس وأنا راض بما قسم الله لي امال ايه المهم جاء جاءت لحظة الايه النجاة ربنا قال له اركض برجلك رجلك ما تتحركش لا ده مش كمان مش هحركها وبس اضرب الارض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب تعمل ايه تغتسل جلدك يرجع طبيعي تشرب الآلام وال... وال... والأمراض الداخلية والألم النفسي كله يزول تبقى إيه سبحان الله قعد كده بعد ما اغتسل وشرب سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان الله وبعدين اللي حصل ايه اللي حصل سبحان الله العظيم رجعت مراته لقيت واحد غريب في البيت ألم ترى يا أخ الإسلام رجلا هنا مريضا والله لقد كان في ايام صحته شبيها بك الراجل اللي في البيت صاحب البيت ده ايام صحته كان شكلك انت شفتوش قال لها ما انا ايوب ايوب يا سلام على نعمة الصبر ها نعمة الصبر وبعدين ايه قال لها تعال انت كنت فين كنت بشتري لك حاجة ده انا حالف بالله هضربك 100 عصر نزل سيدنا جبريل ايوه قال له نعم قال له الست واقفه جنبك ها الحياه كلها اتصاب وما اشتكيتش وانت في لحظه انفعال قلت هضربها 100 ضربه الحنان جه بقى من الحنان المنان خد 100 عود قمح قد استوى ها عارف القش بتاع القمح عود القمح تقيله ولا المية اشد اشد اربطهم حزمه واحده ادي 100 واديها ضربه كده بح- بحنان بحنان ولا تحنف يبقى الثاني مرة تحلف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله أكبر امال ايه؟ امال ايه ال- ال- الذكر الصالحين عشان إحنا ناخد ناخد عبر سيدة فاضلة ربنا يشفي كل مريض وفضل الله سبحانه وتعالى من المواظبات معنا من عشر سنوات لها قصة يجب أن أذكرها آه، يعني موجودة دايما معنا في الدروس بفضل الله سيدة فاضلة كانت تعيش بعيدا عن الدين راحت امريكا تتعالج سبع اطباء كومسيون طبي آه، ده الخلايا السرطانيه انتشرت في الجسم بحيث الحقيقه تروحي بلدكم لا علاج لا كيماوي ولا غير كيماوي رجعت وهي راجعه في المطار واحده من رو... من من من, من زوارات ال- دروس العلم في في في, في- في المساجد كانت بتحضر لنا جت قعدتها جنبها في الطياره هي وجوزها دردشوا مع بعض الست عندها خمسين سنة عمرها ما ركعت عمرها ما صلت ما تعرفش يعني ايه صلاة ما تعرفش يعني ايه عمرة يعني ايه حج فبتحكي لها الحكاية انت لا علاجك تروح تعملي عمرة وتشربي مية زمزم وبنية كده وقد كان بإجازة عشان بلخصك ما نضيعش الحلقة ولكن هذا إيه لليقين فراحت سبحان الله عملت عمرة وشربت من زمزم بيقين فزمزم لما شربت له ها وبعدين بدأت صحتها تتحسن تتحسن تتحسن سافرت أمريكا تعمل مراجعة للأطباء السبعة اجتمعوا عملوا تحاليل هذا هم متأكدين ان هي الست دي انت تعالجت عند مين قالت لهم تعالجت عند ربنا يعني ايه قالت لهم والله لما عجز الطبيب ذهبت الى الطبيب مداوي الطب كله يعني ايه يعني قال بس احنا عندنا اللي يروح الكعبة ويشرب مية زمزم بنية ربنا يديله النية فاذا بالسبعة بالسبعة ها في نفس واحد يسألون وكيف دخول الإسلام النطق بالشهادتين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإنسان بس ياخد الكلام بيقين بصدق بصدق سبحان الله. يبقى مفتاح المزيد الشكر لازم تشكر اشكر فسيدنا أيوب بعد ما ربنا شفاه بص لقي جراد من ذهب نازل عليه ومال الأوضة قطه قاعد يكبح في حجره يكبح في حجره ايه يا ايوب سبحان الله لسه كنت تعبان سبحان الله يا ايوب اما اغنيتك عن هذا قال يا ربي وهل يشبع من فضلك احد يعني هو يعني هو يعني ما انت صاحب الفضل كله ما احنا بناخد من الفضل اهو ها هل يشبع من فضلك احد يعني اذا لما الواحد يبتغي فضل الله وياخد منه خير خير ما توحد الله مفتاح الفلاح التقوى لأن أهل التقوى هم الإيه؟ هم المفلحون التقوى عرفناه تعريف ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك عرفها دي؟ ألا يجدك حيث نهاك نهاك عن فعل المعصية ما تتوجدش في المعصية ألا يفتقدك حيث إيه؟ أمرك أمرك بصلاة الجماعة بمسجد- بمد- بمجلس علم بصلة رحم بخير ما إيه يدور إليك سبحان الله والمؤمن مع من أحب ومن أحب قوما أشر معه كن عالما أو متعلما أو أحبهم أو لا تبغضهم يا عالم يا متعلم يا تحبهم يا ما تكرههمش مش دول دول متطرفين دول اللي ضيعوا البلد دول اللي هيودونا في داهية دول نصابين يعني شوف بيغتاب كم ألف مسلم بيصلوا موحدين ها سبحان الله ونحن لا نكن لهم إلا كل خير وندعو لهم اللهم عافهم يا رب وعافنا جميعا يا رب العالمين مفتاح التوفيق في العبادة الرغبة والرهبة يحذر الآخرة آه ويرجو رحمة ربه يبقى أنا خايف من عذاب الله وفي نفس الوقت إيه عندي أمل في رحمة الله عز وجل سيدنا عمر يقول إيه لو نادى مناد يوم القيامة لعمر بن الخطاب كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد كل اهل المحشر في الجنه ما عدا واحد عمر بن الخطاب يقول ايه اهو انا مش واحد زي حالتنا يقول لا ما دام واحد ده يبقى خلاص بقى احنا مالنا بقى لا بس عنده رجاء برضه ولو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في النار الا واحدا لرجوت من الله ان اكون انا هذا الواحد برضه عنده رجاء عنده رجاء بس الرجاء ده يبنى على ايه ها يبنى على ايه الرجاء يبنى على رصيد عمل يبنى على رصيد ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل مفتاح الاجابه الدعاء الله يفتح عليك الله يرضى عليك تمام عشان عشان ربنا يستجيبك تعمل ايه هذا يدعي السبب اللي وقال ربكم ادعوني واحد يقول ايه بس انا وحش قوي ادعي لنا يا سيدنا الشيخ لا بس ولا الشيخ يدعي لك ولا حاجه ابدا مفيش ع- مفيش واسطه بينك وبين ربنا ده بالعكس ده بالعكس سبحان الله العظيم ده المسلم كما قلنا وقال الحبيب المصطفى لو كان العبد طائعا وقال يا رب عبد حلو وطائع كده ربنا يقول له ايه لبيك يا عبد طب عبد عاصي وقال يا رب ربنا يقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد لله افرح بتوبه عبده المؤمن من رجل خرج في فلاه وعلى ناقته رحله وسقاؤه وطعامه فضلت منه ناقته الناقة ايه ضاعت باللي عليها فأيقن الهلكة قال ده أنا رايح في إيه؟ ده أنا رايح في داهية أنا رايح إيه؟ لا خلاص أموت فنام تحت شجرة ينتظر الموت نام تحت شجرة عشان ينتظر إيه؟ الموت ما هو كده كده ده صحراء هياكل منين ويشرب منين؟ فاستيقظ فرأى ناقته عليها سقاؤه ورحله وطعامه ياه. يفرح قد ايه بقى ها لو ربنا بقى يفرح بتوبة عبد المؤمن اكثر من فرحة الراجل ده اللي ليه الاكل والشرب طب ربنا لما انت تتوب زود في ملكه حاجة وانت لما تعصي تنقص من ملكه شيء لا الطاعة تزيد في ملكه ولا المعصية تنقص من ملكه يبقى يعني مفتاح ال- الإجابة الإيه؟ الدعاء بس الدعاء له شروط الإخلاص اليقين ترقب الأوقات الفاضلة جماعة كده زي كده لازم فينا أكيد إن شاء الله فينا واحد صالح وفينا والله ولا أزكي على الله أحدا فضل الله عز وجل من الحاضرين والحاضرات أناس لا أزكيهم على الله عز وجل لهم علاقة بالله سبحانه وتعالى وأقسم بالله غير حانة أنا أحيانا ببقى عندي ألم أو مرض أو ضيق صدر بروح بيوت معينة سبحان الله عشان أتعمد أشرب فيها كوباية مية ولا كوباية شاي بنية الشفاء أعود شافيا إلى بيتي لأن سيدنا الحسن البصري قال لو أحصل على درهم حلال تعمل به إيه؟ قال أشتري به رغيفا أحمصه وأدقه وأضعه في حق علبة فمن مرض أخذ منه لحته فشفاه الله بس فين الدرهم الحلال فين في الشبهات ال سبحان الله يبقى مفتاح الإجابة الدعاء تدعو بإخلاص ترقب الأوقات الطيبة تدعو في كل وقت ليه؟ لأن أنت بالضبط عامل زي بالضبط إيه؟ الجماعة اللي واقفين طوابير قدام باب السفارات مستني بس الباب يتفتح هو الباب يتفتح من هنا ها وعينك ما تشوف اهو ولله المثل الاعلى ها باب ربنا ما تعرفش يتفتح امتى بس انت خليك على الباب ما تخليكش بعيد ما تخليكش بعيد لان طالما انت على هو اولا ربنا ما, ما, ما عندوش لا باب ولا بواب لان كل الابواب بتفتح وتغلق الا باب التوبه مفتوح 24 ساعه باب مفتوح على مصراعي اللي يخش يخش تروح للموظف الساعه 3 يقول لك عيب يا استاذ انا خلصت شغل صح ولا لا تروح للراجل بالليل ها الساعة 9 بالليل يقول لك يا راجل نيابة مين دلوقتي؟ آه، انت جاي لي الصبح بقى فيها فارق خليه بايت اهو في الحجز وخلاص لكن تروح لربنا الساعة 2 بالليل الملائكة يقول لك احنا قفلنا لا والله ده بالعكس قال ده من كرمه من كرمه ها قال ينزل ربنا الى الس- كلنا للاسف حافظين بس ما بنقومش ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير من الليل ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من صاحب حاجة فأقضيها له ألا من كذا ألا من كذا إن ربكم يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ليه؟ لأنه هو التواب الرحيم تواب ورحيم وبعدين قال وهو الغفور الودود غفور ومش غفور وعنيف لا غفور وايه ودود ولذلك ابو حامد الغزالي كان يقول لتلاميذه ايه يقول لهم عفوه يستغرق الذنوب يعني لما ربنا يعفو يمسح الايه الذنوب عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه ما دام العفو بيمسح الذنوب امال الحب يبقى شكله ايه وحبه ينير القلوب فكيف وده ووده يدهش العقول فكيف قربه وقربه ينسي هموم الدنيا فكيف مشاهدته اه بل العبد لما لما يقرب ربنا يذوق حلاوه الطاعه يقول يا سلام حلاوه ذاك علي بن ابي طالب على طول ما- ما- كل ما يشوف الحسن ابنه والحسين يا حسن يا حسين انا الزاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه رحمة ربنا ما بتهمش لحظة ليه انا طول ما قاعد يا سيدنا الشيخ في سؤال والله يا سيدنا الشيخ في في فتوى والله تفسير الآية دي ايه كل قعدة أخي سبحان الله زي بالضبط ايه المؤمن كالنحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره ومثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يديك يريحك يقول الله الله رديت روحي يا شيخ ها، واما ان تبتاع منه ها واما ان تشم منه ريحا طيبه الثاني والعياذ بالله ها ح- اللي هو الكلمه الوحشه طبعا وغليس السوء لا، الكنافق الكير اما ان يحرق ثوبك او ان تشم منه ريحا خبيثه تقعد مع بتاع الاخره يمكن ما حلتوش اللفظ لك وحد الله صلى على النبي حملها على الله بكره تفرج ربنا هيسرها ده بكره الاثنين انا فرحان الدرس قرب يوم الجمعه هنفتح خطبه ايه بقى كل انشغاله بالجهل مع انه في شغله وكله ولا سبحان الله. تقعد مع الثاني لك الين غرق الجنيه عام الاسترليني طار ال- يا ابني طيرت علينا الله يرضيك ولذلك سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام اوعى تفكر ان الاسلام يكره الغنى ابدا هو يا ريت كان كل المسلمين ها اغنياء عشان ما كناش نحتاج لدول كده ولا كده ويذلونا على على رغيف العين اه والله يا ريت كل المسلمين لان احنا عايزين نعمل كل واحد في مكانه يعمل باخلاص وبجد لا قوانين ولا غير لا قانون الله قانون الله انت قانون الله اخلص في عملك العمل اللي بتاكل منه ايش اخلص وقلت لاخواننا كل مصلحه اروحها كل وزاره اروحها اعمل محاضره اعمل ده لاخواننا يا موظفين يا موظفين الدوله يا موظفين القطاع العام يا بتاع الحكومه يا موظفين القطاع الخاص اذا رحت صليت الظهر نص ساعه تزود في اخر اليوم نص ساعه شغل لان انت مكلف تشتغل 8 ساعات كل يوم او 10 زي ما انت متفق مع صاحب العمل يبقى النص ساعه دي اذا صليت الظهر ما اقولكش ما تصليه لازم تصلي الظهر في وقته وبعدين تدي صاحب العمل ان كان خاص ولا عام ولا قطاع حقوق اي غيره تديله نص ساعه زياده عشان ما يبقاش فيه قرش حرام داخل عندك انا عايزك تاكل حلال عايزك تاكل حلال الحلال هو اللي يخلي الدعاء له إجابة يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا أربعين يوما مفتاح الدخول على الله سلامة القلب يا سلام يا سلام اللي يجيء إلى ربه بقلب سليم بيجي يخش على الله بقلب ايه سليم ولذلك ايه ينفع يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه هذا سليم من ايه بقى اقول لك سليم من ايه ما توحد الله سليم من ناحية كل مسلم ما يعملش ضغائن على حد ما يعملش نكد عند حد يحمل للناس المعروف زي الصحابة كان يقول لك الواحد يحط الصحابي التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو والحسن البصري دخل الجامع اللي جماعة قاعدين من أنتم؟ قال نحن إخوان في الله أنتم إخوان في الله؟ قالوا آه قال إذا احتاج أحد منكم شيئا يضع يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد قالوا لا قال لستم بإخوان في الله وحب مرة يعلم المريدين يعني ايه المحبة في الله ويعني ايه الصبر على الاذى والصبر على الطاعة جايين عليه يزوروه راح طلع يجري وراهم بالايه بالحجارة طلع يجري قالوا ايه ده؟ الشيخ ماله كده النهارده ها من انتم قال نحن احباؤك قال لو كنتم احبائي حقا لصبرتم على بلائي عايز يعلمهم ان اللي يحب ربنا يصبر على الابتلاءات بقى ما دام انت دخلت على الخط هتاخد شويه تنظيف بقى تعالى بقى ها عشان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه فاذا صبر العبد قال يا جبريل ماذا صنع عبدي قال يا رب حمدك واسترجع قال يا جبريل اعد عليه صب البلاء مره اخرى فاني احب ان اسمع صوته اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات القانتين والقانتات الصائمين والصائمات اللهم اجعلنا من الحافظين فروجهم والحافظات من الذاكرينك يا رب كثيرا والذاكرات اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما نقول جميعا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ورجعنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا وندمنا وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نخالف أمرا من أوامر الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام والله على ما نقول وكيل اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وتقبل من محسننا تجاوز عن مسيئنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم أن نلقاك فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين زحزحنا عن النار قربنا من الجنة اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا أشكركم لحسن استماعكم بارك الله فيكم لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه هاتف رقم خمسه خمسه سبعه صفر سته اربعه ثمانيه فاكس خمسه خمسه صفر اربعه ثمانيه تسعه ثلاثه فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم خمسة ثلاثة سبعة اثنان سبعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته